بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله بل دعوني أتساءل كيف حال الحب بعد كل هذه الحلقات عن الحب وكيف تحب وكيف تحب كيف حال الحب إنها جنة الدنيا حب الله والشوق إليه والعمل في مرضاته والاستمتاع بطاعته والتلذذ في الأنس بالأنس به والقرب منه ثم دعونا نضيف حلقة جديدة في موضوع الحب بعلامات الحب أعراض الحب على المحبين كيف يبدو لإنسان أنه محب أنه يحب وأول علامة من علامات الحب حب لقاء الحبيب في دار السلام قال الملك ذو الجلال والإكرام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا يتصور أيها الإخوة أن يحب أحد محبوبا ثم لا يحب لقاءه ثم لا يحب مشاهدته وإذا علم أنه لا وصول إلى هذا المحبوب إلا بالارتحال عن دار الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي على المحب أن يكون محبا للموت غير فار, غير فار منه فإن المحب لا يسكل عليه السفر من وطنه إلى بلد محبوبه ليتنعم بمشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لما جاء الموت حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه قال مرحبا بالموت مرحبا زائر محب وحبيب جاء على فاقه مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقه قال يا مرحبا اهلا اهلا بالموت اتأخرت ليه زائر مغب بقالك مدة وحبيب جاء على فاقة فاقة يعني فقر وحاجة محتاج لك هكذا كانوا يفرحون بالموت لما خير الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين البقاء في دار الدنيا والخلود فيها ويعطى مفاتيح خزائن الدنيا وبين لقاء الله اختار لقاء الله قال بل الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى اختار قرب الله واختار لقاء الله قال بعض السلف ما من خصلة أحب إلى الله أن تكون في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السجود فقدم حب لقاء الله لأن حب لقاء الله دليل على حب الله حب لقاء الله دليل على حبك لله سبحانه وتعالى كان الثوري وبش الحافي عليهما رحمة الله يقولان لا يكره الموت إلا مريب لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه على كل حال حتى لو كان عاصي يحب لقاء حبيبه لو بيحب لو كان محبا قال البويطي لبعض الزهاد أتحب الموت فتلكأ تردد فكأنه توقف فقال لو كنت صادقا لأحببته قال سبحانه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أجيلك أنت بقى يا ترى أنت بتحب الموت نفسك تموت تحب تموت امتى انا عارف انك هتقول لي لما ربنا يريد كل حاجة بايد ربنا او انا عارفها دي لكن انت شخصيا هتموت امتى طب انت خايف ليه اما توب طب ما تتوب ما انا بتوب بس برجع تاني ما ترجعش تاني طب اعمل ايه زود الاعمال الصالحة اللي بيتوب ويرجع تاني للذنوب دي نتيجة ان هو ما شغلش الوقت وقت التوبة ما شغلش الوقت بتاع المعاصي بطاعات لو هو مال الوقت بتاع المعاصي بطاعات مش هيرجع المعصية تاني هو بيرجع المعصية من الفراغ لو انه مشغول مش هيعصي ربنا سبحانه وتعالى يبقى نمرة واحد في علامات حب الله جل جلاله ان يحب الموت اثنين ان يكون مؤثرا ما يحبه الله تعالى على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل ولا يزال مواظبا على طاعة الله ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده المزايا والدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه الحب والإيثار قلناها انك دايما ودي قلتها في حاجة اسمها نظرية التعب ان اكثر الناس مش عايز يتعب لربنا بيدور دايما على ان هو يصلي في المكان اللي ما يتعبش فيه قبل ما يتعب يركع ويركع وقبل ما يتعب يرفع ليه ليه اتعب شوية لله تفتكر السج... الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد ساعتين ثلاثة ما كانش تعبان كان تعبان بس تعب لذيذ طالما ان هو لوجه الله سبحانه وتعالى نعم ايها الاخوة اننا بحاجة حقيقة نحن بحاجة احنا محتاجين نتعب لربنا نحن بحاجة لان نتعب لله نتعب ونتعب بجد لربنا سبحانه وتعالى كنت مع الناس في الحج أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة وبرضه رايح يحج ومش عايز يتعب والحج مبني على التعب لازم تتعب لله عز وجل زحام وأماكن خارج البيوت في عرفة وفي مزدلفة وفي منى في المشاعر وفي رمي الجمرات وفي الطواف كل ده الزحام لابد له من مشقة وهو مش عايز يتعب لا لازم والتعب لله راح مش انت لما تحب حد كده ويقول لك تعبناك معانا تقول له ايه تعبك راح يبقى التعب لربنا سبحانه وتعالى راحة جرب انك تتعب اتعلم انك تتعب لله قيل لبعض السلف ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفسي اقف لما ظهري يوجعني اتعلم كانك تقف لما ظهرك يوجعك لله ما ياما ناس ظهرهم بيوجعهم للدنيا ومبسوط وسعيد مش واحدة بتحب زوجها تقف في المطبخ عشان تعمل له أكلة بيحبها لما ظهرها يوجعها من الوقفة أو تقف وهي بتحبه تكوي له هدومه بحب لما ظهرها يوجعها من الوقفة وتبقى سعيدة إنها بتتعب له فلو بتحب ربنا تستمتع بإنك تتعب لربنا ثلاثة أن يكون مكثرا من ذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به فعلامة حب الله حب ذكره ومن أعظم الذكر القرآن كلام الله وحب القرآن من علامات حب الله جل جلاله قال ابن مسعود لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن اما تيجي تسأل عن نفسك تقول أنا بحب ربنا ولا لا اسأل القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله مستقل ومستكثر بص القرآن يمثل ايه في حياتك يمثل ايه في وقتك يمثل ايه في قلبك هو ده حب ربنا قال سهل علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب الله والقرآن حب النبي وعلامة حب النبي حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة إحنا بنقول كتير كتير جدا إن المشكلة في الحب للدعاء الكل بيقول بحب بحبك بحبك بحبك دايما كلمة الحب على الألسن بتحب ربنا طبعا طبعا طبعا طبعا خالص طب ايه الدليل الدليل انك تحب القرآن وبحب القرآن طب ايه الدليل انك بتحب القرآن حب السنة حب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدليل على انك بتحب ربنا انك تحب القرآن والدليل على انك بتحب ربنا والقرآن انك تحب النبي والدليل على انك بتحب ربنا والقرآن والنبي انك تحب السنة انا بقول دايما ان مشكلة الناس في زماننا انهم هجروا السنة بقى لما يحبوا يهونوا من عمل يقولوا يا عم ده سنة هو يا عم ده سنة يعني السنة دي ملهاش لازمة لا ده مهمة جدا ده تعظيم للأمر لما نقول عليه ان ده سنة فعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي حب السنه وعلامة حب السنة حب الآخرة إنك تحب الآخرة سبحان الله العظيم التعلق بالآخرة ده أمر خطير ومهم لكل مسلم محب لله سبحانه وتعالى حب الآخرة إنك أنت تبقى الدنيا دي واخدها على انها بلغة توصلك للاخرة علامة حب الاخرة بغض الدنيا علمائنا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما قالوا ان شرط حب ربنا انه ما يحبش الدنيا لان اللي يحب شيء ربنا لعنه يدخل في تلك اللعنة الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها فلذلك علامة حب الآخرة التطلع للآخرة كلمة الإمام أحمد اللي مفروض ما تنساهاش ابدا يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل يا عم ده كلهم كام يوم ونموت وندخل الجنة ويبقى الموضوع خلص وانتهى هو ده التعلق بالاخر ان الانسان يبقى دايما عينه على الاخر طالب للآخرة عايش للآخرة أمله في الآخرة رغبته في الآخرة همه الآخرة مش همه الدنيا دي في الدنيا دي يركب ايه يلبس ايه يسكن فين يعيش ازاي ينام فين ينام ازاي ينام امتى مش ده الموضوع الموضوع الاخره مش قلت لكم في اول حلقات جنه الدنيا دي ان ان في ارتباط وثيق بين السعادة في الاخرة والسعادة في الدنيا في ارتباط وثيق عشان تبقى الدنيا دي جنة عايش جنة جنة الدنيا عايش جنة لازم تبقى من اهل الجنة في الاخرة اذا كان الانسان من اهل الجنة في الاخرة هيعيش الدنيا دي جنة آه ومنها من علامة الحب ان يكون انسه وراحة قلبه وقرة عينه في مناجاة الله سبحانه في القلوة اللي بيحب يبقى عايش لله فأنسه مش بالناس يعني لو قاعد في شقة لوحده مش محتاج حد يعيش معاه مش محتاج تلفزيون عشان يونسه لا ده هو حاسس الأنس بالله لوحده كده مع ربنا يناجيه يتلو كلامه يدعوه يشكو إليه يسجد يقترب منه عايش مع ربنا مش مستوحش من القعدة لوحده وإنما مؤتنس بالقرب يواظب على التهجد يغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق هي سعادته انه يخلو مع ربه سبحانه وتعالى واقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته فمن كان النوم والاشتغال بالحديث مع الناس ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله فكيف تصح محبته في قول سيدنا داود عليه السلام لا تستأنس إلى أحد من خلقي فإني إنما أقطع عني رجلين رجل استبطأ إنما أقطع عني رجلين رجلا استبطأ ثوابي فانقطع ورجلا نسيني فرضي بحاله وعلامة ذلك أن أكله إلى نفسه وأن أدعه في الدنيا حيران اسمع الجملة, الجملة دي تاني ان اللي بينقطع عن الله واحد من اتنين رجل استبطأ ثواب الله يعني طالب ثواب واستبطأه يعني استأخره اتأخر عليه فانصرف هو بيصلي ومستني اللذة ما جاتلوش فبطل آه والتاني نسي ربنا ورضي بالحال اللي هو فيه علامة ترك الله لهما أن يكله إلى نفسه فيعيش في الدنيا حيران ولذلك هذا الإنسان مهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله ساقطا عن درجة محبته إخوتي في الله الأنس بالله علامة الحب يا ترى ظهرت عليك علامات الحب ولا لسه أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته